مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الرعاية المفروض أولا أن الراعي هو الله نفسه والكتاب المقدس يشرح لنا في سفر المزامير قول داود النبي الرب راعي فلا يعوزني شيء فالله هو الراعي وقد شرح لنا الكتاب المقدس وخصوصا في سفر حسقيال النبي كيف ان الله هو الراعي فهناك ايه جميله يقول فيها الرب في حسقيال 34 انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح واحكم بين شاة وشاة فالله هو الراعي وهذا ايضا ما يقوله معلمنا بطرس الرسول ومتى ظهر رئيس الرعاه تنالون اكاليل المجد الذي لا يبلى الله هو الراعي وهو راعي الرعاه وهو رئيس الرعاه لماذا اذا يدعى بعض الناس رعاه بينما الراعي هو الله اذا كان الراعي هو الله فالشخص الذي يسكن فيها الله ويدبر الناس من خلاله يكون راعيا ويبقى فعلا ربنا هو الراعي عن طريقه ربنا حالل فيه ربنا بيدبر الرعية عن طريقه ربنا هو اللي بيتكلم من فمه ربنا هو اللي بيقود خطواته يبقى بهذا الشكل يدعى الشخص راعيا لأن برضو الناس دعوا رعاه في الكتاب المقدس ففي الرسالة إلى أفسس الإصحاح الرابع يقول وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ففي رعاه والسيد المسيح في آخر إنجيل يوحنا في مقابلته مع بطرس الرسول قال له ارعى غنمي ارعى خرافي وبطرس الرسول أيضا يقول للشيوخ أطلب إليكم أي إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم الله هو الراعي والله يرعى الناس عن طريق وكلاء له دعوا رعاه لأنهم وكلاء ودعوا رعاه لأن الله يعمل فيهم وسيحاسبهم عن كل شيء ليست الرعايه عظمه وانما الرعايه هي مسؤوليه واكبر كلمه في المسؤوليه ترعب الرعاه هي ما ورد في حسقيال ثلاثه وحسقيال ثلاثه وثلاثين فقرة مكررة بالنص تقريبا عن الذين لا ينذرون الخطاة قال يموت هذا الخاطئ في خطيته ومن يدك أطلب دمه عبارة من يدك أطلب دمه موجودة في حسقيال ثلاثة وفي حسقيال ثلاثة وثلاثين وفي حسقيال 34 كلام في منتهى الصعوبة عن هؤلاء الرعاة الذين يطلب الله النفوس من أيديهم فيقول حسقيال 34 من آية 7 لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب حي أنا يقول السيد الرب من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب هكذا قال السيد الرب ها أنا زاعل الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا لأنه هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقده ربنا بيقول لهم تركت الغنم وابتدأتم ترعون أنفسكم تهتموا بمصالحكم الخاصة وتسيبوا مصالح الرعية ها أنا ذا على, على هؤلاء الرعاة وأكفهم عن رعي الغنم وأنا أسأل عن غنمي بنفسي أما في 33 حسقيال 33 بيقول قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه أما دمه فمن يدك أطلبه وإن حذرت الشرير عن طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه أما أنت فقد خلصت نفسك ونفس الكلام مكرر في حزقيال ثلاثة من هنا كانت خطورة عمل الرعاية إن إنسان مسؤول عن نفوس والله سيطلب هذه النفوس من يده وإن هلكت فمن يده يطلب دماءهم ولذلك لما أي واحد من الراعي بي من الرعاة بيصلي المزمور الخمسين وبيقول نجني من الدماء يا الله إله خلاصي يعني إيه الدماء هو قتل قتلة لا نجني من الدماء يعني من هذه الدماء التي تطلبها من يدي كراعي بيقول من يدك أطلب دمه هذه الدماء يا ريت كل واحد بيشتغل بعمل الرعاية يسأل نفسه ما هي النفوس التي يطالبني الرب بدمها لذلك لكي ينجو الناس من هذه المسؤوليه الخطيره هناك شروط للراعي ليه الشروط دي لان الشخص العادي ربما يكون مسؤولا عن نفسه فقط اما الراعي فهو مسؤول عن نفوس اخرى بيتحمل تبعات تانيه ربنا مش هيساله في اليوم الاخير عن نفسه هيساله عن نفسه وعن باقي النفوس كلها ولذلك في آية مشهورة كلكم حافظينها في تيموساوس الأولى أربعة ستاشر بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس الأسقف لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا إذا هو مسؤول أنه يخلص نفسه ويخلص الذين يسمعونه أيضا لذلك لازم تكون فيه شروط معينه من اجل هذا احب ان اقول ان خطا الكاهن اكثر مسؤوليه من خطا اي انسان اخر من الرعيه طبعا لا احد معصوم الكتاب بيقول ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا في يعقوب خمسه ولكن الكاهن اخطاؤه من نوعين نوع مكتوم مستور لا يعرفه احد ونوع عثره للشعب وويل لمن تاتي من قبله العثرات خير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويطرح في البحر الفرق بين خطاياه الخاصه وخطايا الشعب ان خطايا الشعب ربما تعتبر جهالات وهو بيغسل يديه قبل تقديم الذبيحه بيقول اعطي ان تكون هذه الذبيحه مقبوله عن خطاياي وجهالات شعبك يعني خطاياه بالنسبه له خطايا لكن بالنسبة للشعب جايز تكون جهلات لا يمكن أن نقول جهلات عن الكاهن لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة كما ورد في ملاخي اتنين سبعة من فم الكاهن تطلب الشريعة وهو الرسول رب الجنود يبقى الجهالات دي بالنسبة للناس لكن بالنسبة للكاهن ما نقدرش نقول جهالات ليس فقط لانه يعرف الشريعه ومن شروطه انه يعرف بل ايضا من ضمن شروطه ان يكون صالحا للتعليم ثانيا خطا الكاهن اصعب لانه تحت مراقبه الناس شايفين الكاهن حاطين تصرفاته كلها تحت مراقبه الفاظه ملامحه ملابسه تصرفاته معاملاته كله تحت مراقبه بالنسبه له اخطاؤه لا تحسب بميزان الحلال والحرام الحلال والحرام دي ميزان الالمانيين لكن بالنسبه ليه ميزان ارفع من كده ما يليق وما لا يليق الكمال وما هو اقل من الكمال ده اللي بيقيسوا به الكهف كلمة حرام حرام وحلال دي للألمانيين لكن الكاهن جايز يعمل عمل حلال لكن لا يليق جايز بيتصرف تصرف كويس لكن مش المستوى بتاع كاهن مش الكمال المطلوب من الكاهن مش القدوة المطلوبة من الكاهن فالكاهن لا يفترض فيه فقط أن يكون شخصا سويا بلا خطية إنما ينبغي أن يكون قدوة وأمثولة إذا غضب الشخص العادي ممكن تمر لكن إذا غضب الكاهن ومنظره وملامحه وصوته ما تمرش ابدا ابدا دي ممكن تعثر بعض الناس ولا يدخلون الكنيسه بسببه لذلك الكاهن مفروض فيه ان يكون مدققا جدا في تصرفاته طب واذا اخطأ صدقوني في عبارة مرة قريتها وقعدت أتعمق فيها لقيت ممكن ترج النفس رج كده ترج عارفين ايه الآية دي في الأزع الجبل بيقول أنتم ملح الأرض طب كويس يا رب وإيه تاني إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس يا سلام يا رب الكلام ده صعب لكن هو ده الحقيقه انتم الملح انتم الرعاه فاذا فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس هذا الكلام قاله المسيح الوديع الرقيق اللطيف الحنين قال ان هذا الملح الفاسد يطرح خارجا ويداس من الناس عرفش العباره دي تمر ازاي لكن صعبه لذلك لما واحد من هذا الملح فسد فسادا عارضا مع انه ما كانش كاهن لكن كان مسيح الرب داوود داوود لما جه ناسان يكلمه في صمويل الثانية 12 قال له لأنك جعلت أعضاء الله يشمتون شوفوا الكلام الصعب لأن أخطأ هذا المسيح الرب هذا قال له جعلت أعداء الله إيه يشمتون البعض ممكن يشمت والبعض ممكن يتسيب لأن إذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون الشعب يقول لك إذا كان أبونا كده أمال إحنا معذورين ممكن يقلدوه في الخطأ ممكن يبقى عثرة خطأه أكبر بسبب مركزه مركزه كوكيل لله ليكن الأسقف بلالوم كوكيل لله دي جت في تيتوس واحد ولكن بولس الرسول في في كورنثوس الأولى أربعة واحد بيقول لي يحسبنا البعض كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية وكلاء السرائر الإلهية فده وكيل لله وكيل لله وفي لقى 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا أما إذا قال هذا العبد الرديء في قلبه إن سيدي يب- يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع الأشرار إذا ده وكيل أمين حكيم بيعطي الناس طعامهم في حينه يقصد طعامهم الروحي فاللي بيقدم الطعام الروحي لازم يكون متخصص في الروحيات والا ياتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يعرفه وفي الساعه التي لا يتوقعها فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع غير المؤمنين او مع المنافقين الترجمات بتختلف هو سفير للرب هو وكيل وهو سفير في كورنثوس الثانية خمسة بيقول نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا ننادي أن اصطلحوا مع الله ده وكيل لله وسفير لله فمفروض يكون آه، له مستوى معين أخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي الناس يستفيدون من حياته أكثر مما يستفيدون من عظاته فإذا كانت حياته عثرة لا يستفيدون من أقواله أبدا يقولون له ايها الطبيب اشفي نفسك او على راي المثل يقولوا باب النجار مخلع اخطاء الكاهن تعطل عمله الرعوي وايضا تعطل عمله كاب اعتراف لا يطمئن الناس الى الاعتراف عليه بسبب اخطائه هم يريدون شخصا يقودهم في الحياه الروحيه فكيف يطمئنون الى شخص لم يستطع ان يقود حتى نفسه يرى الناس فارقا كبيرا بين العلم والتطبيق او يظنون بكلام الكاهن عن المث- المثاليات وحياته الخاطئه يقولوا اهو كلام نظري الروحيات التي تدعو اليها المسيحيه دي كلام نظري طب شوفوا حتى الكهنه مش قادرين ينفذوها يبقى الموقف ايه وخطيته كعثره في الواقع هي خطيتان خطيه شخصيه بالنسبه له وخطيه المعثر منه يبقوا خطيتين خطيته اللي في حجرته المغلقة دي خطية واحدة خطيته اللي في فكره في قلبه خطية واحدة لكن خطيته اللي هي عثرة تبقى خطية ليه وخطية اللي أعثر منه يبقى خطية مزدوجة يحاسب على كلتيهما وممكن البعض يجاريه كمثال يعني يلاقوا ابونا بيشخط بيزعق يشخطه ويزعقه يلاقوا ابونا بيستعمل الفاظ قاسيه يستعملوا الفاظ قاسيه يلاقوا ابونا بيضرب يضربه ما هو بينجب اولادا كما قيل في سفر التكوين شجر فيه بذر يصنع ثمرا كجنسه فهو بيصنع ثمرا كجنسه من نفس النوع اسوا من هذا اذا كانت للكاهن خطايا ثابته اصبحت جزءا من طبعه زي كاهن اصبح من طبعه لم الفلوس الناس بيعثروا منه او كاهن اصبح من طبعه الالفاظ القاسيه يقول لك ابونا ده لم يتب طب كيف يقود الناس التوبة هو نفسه ما تبش أخطاءه ثابتة وبيخطئ ويقف على المذبح وبيخطئ وبيتناول ده, ده كلام ي- يتعب الناس على كل موضوع ده أكلمكم عليه بالتفصيل مش دلوقتي من أجل هذا كله يشترط في الراعي أن يكون مملوءا من الروح القدس لم يقل الكتاب هذا الامر بالنسبه للرسل او الاساقفه او الكهنه بل قاله ايضا حتى عن الشمامسه معروف الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه سبعه رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمه فنقيمهم نحن على هذه الحاجه فان كان الشمامسه مفروض ان يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمه فكم بالاولى يكون الكاهن وكم بالاولى يكون الاسقف من اجل هذا لم يسمح السيد المسيح لتلاميذه ان يبداوا الخدمه الا بعد حلول الروح القدس عليه تصوروا تلاميذ قضوا مع السيد المسيح في فصل اعداد خدام اكثر من ثلاث سنوات ودروس ليست كل اسبوع وانما كل يوم بل ربما كل لحظه ملازمه مستمره له ووسائل الايضاح الايات والمعجزات والبراهين وشخصيه المسيح الروحيه وتاثيره الروحي وقدوته الصالحه وتعليمه المملوء عمقا والدوره التدريبيه التي ارسلهم اليها وبعد ذلك قال لهم في لوقا 24 قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي ايه يا رب ده وكل فتره الاعداد اللي قضيناها معاك دي مش كفايه لا لسه لسه لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي وما هي هذه القوه لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا ولما امتلأوا من الروح القدس كانت لهم الخدمة الناجحة العجيبة اللي بعظة واحدة بطرس جاب 3000 واحد للإيمان مش 3000 واحد قادهم للتوبة ده 3000 واحد قادهم إلى الإيمان دخلهم في دين آخر وبعدين بعد معجزة الرجل الأعرج عند باب الجميل بقوا خمس آلاف وبعدين يقول بقى في جماهير من رجال ونساء دخلوا الإيمان ومن الكهنة ومن غيره خدمة ناجحة قوية من أشخاص مملوئين من الروح القدس عيبنا أحيانا في اختيار الآباء الكهنة ونعترف بهذا إننا نختار أشخاصا مملوئين من المعرفة نسبيا أو نختار أشخاصا مملوئين من النشاط نسبيا لكن مملوئين من الروح القدس فين دي وبعدين نجد الشخص النشيط اللي عنده معرفة له أخطاء لا يقع فيها المبتدئون الشرط الأساسي الامتلاء من الروح القدس لم يكن الامتلاء من الروح القدس بالنسبة للآباء الأول هو مجرد نقطة الابتداء إنما صار هذا الأمر معهم باستمرار الروح القدس هو الذي كان يختار الخدام كما ورد في أعمال 13 عن شاول وبرنابة يقول الكتاب في عدد اثنين وثلاثة وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه فكان هو اللي بيختار الخدام وهو اللي بيدعوهم فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما بسلام فهؤلاء فهذان إذ أرسل من الروح القدس أرسل من روح القدس يعني هم وضعوا عليهم الأدي لكن هم أرسل من روح القدس والروح القدس هو الذي كان يقود خطواتهم ورحلاتهم بولس الرسول يتكلم يقول كنا رايحين بيثينية فريجية بعض بلاد آسيا الصغرى والروح القدس منعنا وبعدين دعاهم عن طريق رؤية رجل من مقدونيا قال اعبر إلينا وأعن فعرفوا أن الروح القدس بيدعوهم والروح القدس كان يقود مجامعهم في أول مجمع للرسل في أعمال 15 القرار اللي أصدروه قالوا رأى الروح القدس ونحن وعلى الرغم من حلول الروح القدس عليهم كانت هناك لحظات يمتلئون فيها امتلاء خاصا من الروح القدس غير الحلول بتاع يوم الخمسين ملء خاص من أجل خدمة خاصة كانت كنيسة الرسل ناجحة لأنها كانت كنيسة الروح القدس وما كان الخدام يتكلمون لكن روح الله كان يتكلم من أفواههم وهذا هو الوعد اللي ربنا يسوع المسيح أعطاه لهم لما أرسلهم في أول مرة في متى عشرة في متى عشرة عشرين يقول لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم هو ده الراعي اللي احنا عايزينه لا نريد راعيا يتكلم من نفسه إنما روح الله يتكلم فيه وهو ده اللي قاله ربنا في حسقيال 33 عدد سبعة قال له فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلك تسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلك بل هذا ما حدث اولا حتى من ايام موسى النبي موسى النبي اعترف قائلا لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبلا من امس ولا من حين كلمت عبدك فربنا قال له ايه قال له انا اعطيك هارون فتكلمه وتضع الكلمات في فمه كلمات ايه يا رب انا انا شخصيا مش بتاع كلام قال له شوف وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان هذا الكلام أنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان ففي الخدمة أنت اللي بتتكلم ولا ربنا اللي بيتكلم على فمك ما أسهل زي ما اعتاد الأخوة البروتستانت أن يقدموا أي واعظ ويقف يقولوا نسمع اليوم كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان الكلام ده كلام نظري ولا كلام عملي فعلا بنسمع كلمة الروح القدس من فم أخينا فلان طب إذا كان فلان هذا بعيدا عن الروح القدس والروح القدس بعيدا عنه ولم يدخل بعد في شركة الروح القدس يبقى يعمل ايه ساعات احنا بناخد كلام نظري و... ونطب... و... ونفتكره انه كلام عملي لما الكاهن بيترسم كاهن بيأخذ الروح القدس السيد المسيح لما منح الرسل نعمة الكهنوت كما ورد في يوحنا 20 آية 22 و 23 بيقول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت نفخ في وجوههم قال لهم قبلوا الروح القدس والكاهن الجديد بيأخذ هذه النفخة المقدسة بيفتح فمه وينفخ فيه الأسقف يقول له اقبل الروح القدس يقول فتحت فمي واقتبلت لي روحي بياخد الروح القدس وبياخذ من الروح القدس سلطانا للحل والربط وسلطان للرعايه طب هو اصلا اخذ الروح القدس في سر الميرون واخذ الروح القدس في وضع اليد واخذ الروح القدس في النفخه المقدسه فهل عاش في شركه الروح القدس الروح القدس يعمل به ويعمل معه ويعمل فيه ولا افتكرها حاجه طقسيه وخلصت على كده اذا الراعي الحقيقي او الكاهن الحقيقي او الاسقف الحقيقي او اي درجه من درجات الكهنوت ينبغي ان يكون شخصا اخذ الروح القدس يعمل بالروح القدس الذي فيه يتكلم الروح القدس من فمه ويشترك الروح القدس معه في كل عمل يعمله ان كنا بنقول عن العلمانيين في أوشية المسافرين بنقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح فكان بالأولى العمل الروحي كان بالأولى عمل الرعاية إذا ينبغي أن يكون الكاهن مملوءا من الروح القدس واذا كان مملوءا من الروح القدس نجد هذا في حياته نجد اهدافه اهدافا روحيه وسائله وسائل روحيه شخصيته شخصيه روحيه عظاته عظات روحيه كلماته وجبات روحيه يتناولها الناس طريقه حله للمشاكل طريقه روحيه نجده في افتقاده ليس مجرد زياره وانما يعمل عملا روحيا اثناء الافتقاد طريقه رعايته للفقراء طريقه روحيه ليست طريقه رسميه ليست طريقه مكتب خدمه اجتماعيه تحقيق وكلام طريقه روحيه كل انشطته يكون لها الطابع الروحي يفيض على الناس من روحياته لانه امتلا بالروح ومعروف المبدا اللي طول عمرنا بننادي بيه لا يفيض إلا الذي امتلأ الكلمة اللي بيقولها قادرة أن تخلص نفوس لكي تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا إنسان روحي له جهاد مع الله من اجل الناس وله جهاد مع الله من اجل نفسه وهنا نتذكر السؤال الذي قدم الينا من عشرات السنوات افتكر السؤال ده سمعته من اكتر من اربعين سنه وهو هل الدين تعليم ام تسليم هل الدين تعليم ام تسليم ليس الدين مجرد دروس تلقى على الناس انما الدين هو حياه عقيديه وروحيه تسلمها روح الى روح وتخرج من قلب الى قلب وتنتقل من انسان الى اخر حياه تسلم من جيل الى جيل صدقوني حتى الحياه الكنسيه نفسها الرسل ما كانوا شغوفين على الاطلاق بكتابه الرسائل يوحنا الحبيب اللي اتكى على صدر المسيح اللي ائتمنه المسيح على رعاية أمه القديسة العذراء يقول إذ كان لي كثير لأقوله لكم لم أرد أن يكون بحبر وورق إنما أردت أن أكلمكم فما لفم والتعاليم اللي قالوها الرسل تسلمتها الأجيال مش بس كتب ولا تعاليم يعني سر الإفخارستية ما كانش مجرد يا ناس سر الإفخارستية يكون إزاي الكنيسة بتحتفل بسر الإفخارستية وهذه الحياة الكنسية تنتقل من مكان لمكان صارت تعاليم الرسل جزءا من حياة الكنيسة وانتقلت هذه الحياة من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل مش مجرد تعاليم بتنقل في كتب او ورق دي حياه والروحيات ايضا كانت تنتقل من شخص لاخر واولادك يتعلمون من حياتك اكثر مما يتعلمون من عظاتك الكاهن اذن هو انسان روحي آه في رسامة الشمامسة السبعة نلاحظ كلمة لها عمقها أحب أن أقولها لكم الرسل لما أرادوا أن يرسموا الشمامسة السبعة قالوا إيه؟ قالوا أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة وبعدين كلمة خدمة الكلمة هي المنتشرة لكن كلمة الصلاة مش منتشرة يعني جايز الكاهن أو الأسقف يقول عملي هو خدمة الكلمة طب والصلاة الصلاة شيء أساسي في عمل الكاهن هو رجل صلاة ليه؟ لانه الجسر الذي بين الله والناس اللي ينتقل منه الناس الى الله والله يصل الى الناس عن طريق هذا الجسر لانه شفيع في الشعب امام الله كاهن يقول انا اب اعتراف ايه عملك في, أب في الاعتراف بسمع مشاكل الناس واعطي الارشادات الروحيه اعطيت ارشادات صحيح لكن هل صليت من اجل الشخص لكي هذه الارشادات تتحول الى حياه عمليه فيه ولا انت بس في خدمه الكلمه وسبت الصلاه أنا ما جربتش في حياتي عمل قسيس في الرعاية لكن ابتديت كأسقف كنت صحيح وأنا قسيس باخد اعترافات رهبان لما نزلت للأسقفية وجدت شيئا عجيبا جدا إن الناس عايزين صلاة يعني ايه عايزين صلاة يجي تيجي واحدة وتقول أنا ما عنديش ولاد وتعبانة وصلي لي إن يكون عندي عيل وعندها ثقة في صلاة هذا الإنسان طب وبعدين يا رب عايزة معجزات دي ولا إيه طب يا بنتي ربنا يكون معاك يعني خلاص خلاص أخلف عيل طب أسميه إيه طب انتظر يا بنتي لما يتولد الناس عايزين رجل الدين ده يكون صانع معجزات وتفضل واقفه هتفضل واقفه لغايه لما ينزل للعيل ما أنا... شفت مر الحكايه ازاي هم عندهم ثقة عندهم ثقة ان رجل الدين ده صلاته بتصل للسماء على طول يصلي صلاة فيجري واحد من الأربعة والعشرين قسيسا الوقوف أمام العرش ويأخذ الصلاة ويضعها في مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق يصلي صلاة فيجي واحد من الملائكة اللي على السلم اللي رآه يعقوب يصعد بالصلاة لفوق وينزل من على السلم يسلموا الطلبات طب يا بنتي روحي دلوقتي وانا هلقلكوا عظه الاسبوع الجاي تلقي لنا عظه ايه وبتاع ايه واحد عيان واحد يجي لك عنده فشل كلوي عنده فشل كبدي حار معه الاطباء مفيش فايده يقول لك ما دام مفيش فايده في الزراعه البشري ولا في الطب البشري اروح لابونا هو عنده امل في ابونا وبعدين عنده امل في ابونا ومتكل عليه ومتكل على صلواته مشكلة معينة عايزة حل يقول أضعها في إيد أبونا وأبونا يضعها في إيد الله والله يحلها وبعدين يجد ان ابونا ده مفيش الصله بينه وبين ربنا مفيش الداله اللي بينه وبين ربنا ليست له الصلوات المستجابه يقول لك بس ما عندكش غير خدمه الكلمه يا ريت تقف قصاد ربنا وتقول له يا رب الناس لهم احتياجات كثيره واحتياجات فوق مستوى امكانياتي كبشر وانا الجا اليك لانك انت عرفت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر انت يا رب اللي تحلهم مشاكلهم انت اللي تشفي امراضهم انت اللي كنت تجول وتصنع خيرا وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب انا مش قادر في حاجات فوق مستواي مفيش غيرك انت اللي تعملها ده الكلام اللي تقوله ربنا في كهنه يلقون عظات عن الصلاه وهم لا يصلون ويكتفون بالصلوات التقصيه في الكنيسه ويحتجون بها ويظنون انهم لا يحتاجون الى غيرها ولو اتعبه ضميره يحتج بالمشغوليات العديده يا رب انت عارف عارف الافتقاد وعارف الاعترافات وعارف الزيارات وعارف الخدمة اللي جوه الكنيسة وعارف مشاكل الناس وأنا مش فاضي لك ولا مؤاخذة مش فاضي تكلم ربنا يعني إيه بس مش عارف كاهن ومش فاضي يصلي ونصلي كروة الحكاية ما فيش صلة ما فيش صلة افتكروا ان مثلا لمبة قوية مثل هذه اللمبة قوية يعني معروف انها لمبة قوية ولكن ما فيش تيار كهربائي وصل اليها تبقى زي قلت فلنفرض ان الكاهن طاقة قوية لكن ما فيش التيار الالهي اللي واصل اليه ما فيش عمل الروح القدس هل يتحول هو الآخر إلى ذراع بشري بحيث إن اللي يتكل على هذا الأب بيتكل على ذراع بشري برضه يقول لك لا ده خادم الله أنا بتكل على ربنا طب إذا كان خادم الله وما فيش صلة ما فيش صلة بينه وبين الله هو إيه الحكاية لمبة قوية ما فيهاش تيار كهربائي أو تتحول صلاته إلى روتين صموئيل النبي بيقول حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة عنكم اعتبر إنها خطية إنه يخطئ الله ويكف عن الصلاة عنكم أشمل صلاة قرأتها في حياتي كلها يقولها الكاهن هي تحليل نصف الليل يا ريت تقروه وتقولوه لا يترك طلبة صغيرة كبيرة مش ممكن وكل طلبة يذكرها بتفاصيل التفاصيل وما يتركش حد أبدا ومن تحليل الكاهن أخذنا تلك العبارة التي كانت موضع تأمل ومحاضرات اللي هي اذكر يا رب العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم احد يذكرهم يذكر الذين ليس لهم ايه احد يذكرهم اللي ما لهمش حد يذكرهم ليهم الاب الكاهن يذكرهم في نصف الليل في هدوء الليل في سكونه وهو منفرد مع الله يصلي من اجل الذين ليس لهم احد يذكرهم يصلي من اجل الكل حتى في القداس الالهي اثناء تقديم الحمل بيصلي من اجل كثيرين وفي مناسبات عديده في القداس بيصلي من اجل كثيرين حتى في القداس نفسه ما هي في اواشي كتيره بتقال خارج الهيكل واواشي داخل الهيكل من فوق المذبح كلها طلبات من اجل الكل فهل هو يصلي من اجل الكل وهل حينما يضع حبات من البخور في المجمره يذكر بعض الناس ايضا هل يصلي من قلبه من اجل كل هؤلاء ده انت بتصلي من اجل سلامه الكنيسه من اجل الاباء كله ليس فقط من اجل البابا البطريرك ومن اجل المطارن والاساقفه وانما من اجل القمامسه والقسوس والشمامسه والابدياقونيين وكل طغمات الكنيسه كل شعب الله بسكر ومن اجل شعبك المؤمن تتركش حد انت بتصلي من اجل الرؤساء ومن اجل القاده ومن اجل مداخلنا ومخارجنا هو في حد الكهن ما بيصليش من اجله المهم ان يصلي من قلبه ان الصلاه تخرج من قلبه في كتير من الكهنه الصلاه عندهم لحن جميل يشنف الاذان ويأخذ بسببه مديحا من الناس يا سلام أبونا صوته حلو حلو مؤثر وبعد ما يصلي الصلاة دي الملائكة يقولوا في السماء أبونا فلان ده ما صلاش النهاردة ليه؟ المصلى ده صلى ساعتين ثلاثة يقولوا ما وصلناش حاجة مفيش حاجة وصلتنا فوق ده كان بيكلم الناس مش كان بيكلم ربنا كان صلاته ليأخذ مديحا من الناس وإعجابا بحلاوة صوته ودقة هزاته وألحانه ولكن ما كانش بيكلم ربنا صدقوني الناس يقدروا يعرفوا بالظبط إذا كان الكاهن ده بيكلم ربنا ولا لأ بيبان بيبان في لهجة صوته بيكلم ربنا ولا لأ تقول له واحد ما بتصليش يا ابونا يقول لك اصلي عيب ده احنا حياتنا كلها صلاه الجداديس والعشيات ورفع بخور باكر والاجبيه وحاجه كتير جدا وما بتوصلش المهم انها توصل المهم انها الصلاه توصل هل بيصلي من أجل خدمته ومن أجل وعظه ومن أجل افتقاده هل بيصلي في البيوت اللي يخشها ولا أول ما يخش البيت ها أهلا وسهلا ازيكم يا أولاد اقعد يقعد هنا أما نقول لكم كلمتين طب وبعدين وفين ال... ده أول ما يخش يصلي يعني تصوروا الكاهن لما يخش ويصلي على ميه ويقول عليها كل المزامير اللي بتتقال على المياه والصلوات المشهورة ويرش في البيت كله ويشعروا ان البيت دخل فيه بركة سواء رش فيه مية او رفع فيه بخور او صلى صلاة عادية وقعد مع الناس ده الكاهن ده اللي فيه روح الله اللي بيصلي صلاة شوفوا كلمة لطيفة موجودة في يعقوب خمسة بيقول إيه إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة طب ما تقول صلى بس لا هو صلى صلاة يعني هي الصلاة صلى صلاة لأن في ناس ما بيصلوش صلاة شوفوا الصلاة اللي صلتها حنة امرأة ألقانة وهي لا كانت كاهن ولا حاجة مجرد امرأة عادية لكن صلت صلاة من قلبها لسانها ما بيتفتحش شيء كلامها ما بيتسمعش شيء لكن كانت تسمعه السماء في صمت هذه المرأة صلاة الكاهن بتقدم إليه أوراق كثيرة مش بس طلبات كثيرة اذكر يا رب فلان وفلان وفلان اذكر كذا كذا يا ابونا افتكرني عندنا مشكلة صلي من أجلنا اليوم الفلاني عندنا امتحان عندنا كذا عندنا كذا هل يأخذ هذه الأوراق في جدية ويصلي عليها يصلي من أجلها ويضعها على المذبح يصلي صلاة من أجله ولا أنت بتقدم لك طلبات للصلاة ولا تصلي وبعدين يحصل إن الحكاية تتقضي وأنت ما صليتش ويجي الشخص ويشكرك يقول لك يا ابونا أشكرك ربنا سمع صلواتك وانت تقول له نشكر ربنا نشكر ربنا انت ما صليتش وبتاخد مجد على حاجه ما عملتهاش وان ما استجي الحكايه ما تمتش ويجي يقول لك يا ابو الحكايه ما تمتش يقول اه انا نسيت لك هنا بقى يقول ما صليتش اذا ما حصلتش واذا حصلت يقول نشكر ربنا ويهز راسه كده انه وصلها للسماء والسماء جابت نتيجه الكاهن الروحي تظهر روحانيته في حل مشاكل الناس والكهنه في حل المشاكل لهم انواع متعدده النوع الاول يريد ان يريح صاحب المشكله باية الطرق المهم يريحه ويقول له كلمتين يريحوه ولو ضد الحق وفي نوع يشوف الحق موجود فين مش للي بيسبق ويبكيله أو يسبق ويشكي له أو يسبق ويحكي له لكن اللي صاحب الحق ويتصل بالآخرين ويشوف إيه نوع المشكلة بالظبط ولا يتحيز لأي طرف ولا يكون سماعا كلمة لا يكون سماعا دي موجودة في الكتاب المقدس التعبير العامي يقول لك ما يكونش ودني يكونش سماع ولا يوافق على خطأ ما يريحش كل واحد وبس ولو عن طريق الخطأ واحدة تعبانة وعايزة إجهاض يريحها بأنه يوافقها على الإجهاض يبقى اشترك معاها في خطية واحدة فقدت بتوليتها قبل الزواج وعايزة عملية ترقيع ولا تخييط معرفش بيسموها ايه ويوافقها على كده يبقى بيوافقها في خديعة من يتزوجها لكن هو بيحل مشكلة وبس ولو بطريقة غير دينية ده نوع عايز يريح اللي قصاده بأية الطرق ولو ياخده على عقله يجي له زوجة تقول له زوجي ده تعبني قول لها ما أنا عارفه ده ولد شرير مسكينة يا بنتي اللي ربنا رماكي في واحد زي كده وجايز لو قعد مع الراجل يلاقي ان هي الغلطانه لكن هو بيريح اللي بيسبق طبعا الكاهن الحقاني ما يمشيش بالطريقه دي في انسان تاني كاهن تاني بيحل المشاكل عن طريق فرض سلطانه الكهنوتي مالكش حل تعمل كده لا حل ولا اجازه الا انك انت تعمل وتسوي ويشعر من يجلس معه ان بيجلس مع سلطان وليس مع اب نصيحه للاباء الكهنه كلمه بلاش كلمه ما فيش لحل ولا اجازه يا ريت ما تستخدموهاش الا في الضروره القصوى وحتى لو في الضروره القصوى ما استخدمتوهاش يكون احسن برضه لا يشعر من يكلمه انه امام قلب محب وانما امام سلطه امام قوه اوثورتي بتشتغل السلطه دي سهله لكن الطريق الكرب والصعب هو طريقه الاقناع وطول البال والمنطق والاثبات والحكمه لغاية لما اللي قصادك يقتنع لكن أنا قلت كده يعني كده لا يا أبونا ما تجيش الأمور كده تنفعش في نوع ثالث وهو النوع السلبي الذي يسمع ولا يحل يسمع المشكلة ولا يبدي رأيًا ويحاول بأي إجابة روحية إنه يصرف اللي قصاده بالسلام يقول له معلش نتركها لربنا نشوف ربنا يتدخل طب ما يا ابونا ما انت وكيل ربنا ما تتدخل انت انت ربنا هيتدخل عن طريقك وضع سلبي لا يشعر الناس بإيجابيته ولا بفاعليته فيخرجوا واحد يقول له عملت ايه في مشكله يقول له رحت لابونا وابونا ايه يقول لك ابونا ده لا يحل ولا يربط اهو ما ما ادانيش حل ما ادانيش عقد نافع زي ما بيقول البعض بالعاميه امال نروح فين يلجأوا بقى لطرق اخرى في نوع يحاول ان يحل المشكله بصلاه بقداسات باصوام بايمان وطبعا هذا اسلوب مقبول ولكن احنا بننادي بايمان واعمال فكما يؤمن ويصلي ينبغي ايضا ان يعمل عملا اللي بيصلي بس ده عارفين زي ايه زي واحد يجيله انسان متسول او شحات او طالب صدقه يقول له عايز كذا وكذا يقول له الله يحنن عليك ما هو صلاة كلمة الله يحنن عليك دي مش صلاة صلاة وما ادالوش حاجة زي ما قال يعقوب الرسول يقول لهم اذهبا واستدفئا طيب ربنا يحنن عليا صلاة مقبولة بس انت برضو تحن انت راخر وتشوف لي طريق يعني تصلي من أجل الأمر ولكن إذا كان عندك إرشاد طيب تقوله له إذا كان عندك حل نافع تقوله له إذا كان عندك جهد جهد ممكن أن تبذله يبقى كويس لكن آه، ما تستخدمش كلمة الصلاة كإعفاء ليك من العمل الإيجابي ممكن الصلاة مع العمل الإيجابي يعني السامر الصالح لما مر على الراجل الجريح ما طبطبش عليه وقال له ربنا يشفيك يا ابني ربنا يعمل معاك الخير ده أخدوه ركبوا على دبته وده في نطق ومسح جروحه وصب عليه زيتا وخمرا و- ودفع فلوس من أجله و- واعتنى بيه لما ربنا وجد آه، خروف مش موجود في ال- مع باقي الخراف ما قالش ان شاء الله يرجع بالسلامه لا مشي وراه وقعد يدور عليه لغايه لما جابه النوع الخامس هو نوع يستخدم لكل حاله ما يناسبها في حكمه وبعد دراسه واحيانا قد يستشير متخصصين ويحل المشكلة بما يريحها ويريح صاحبها في غير خطأ والحلول التي يقدمها تكون حلول مقبولة وممكنة عمليا لأن ساعات الكاهن يقول حل عمليا مش ممكن بيطلب طلب من الصعب تنفيذه وبقدر الإمكان يحل المشكلة بما يناسب الحق لا أقول الحق المطلق إنما على الأقل بالحق الممكن إن كان الحق مطلق كويس ما أمكن شيء يبقى بالحل الحق الممكن أرجع تاني لموضوع الصلاة بالنسبة للكاهن الروحي البعض مثلا يتكلم يقول على الصلاة التقصية ويقول لك الصلاة التقصية شيء والصلاة الروحانية شيء آخر. ينبغي أن تكون الصلاة التقصية صلاة روحية. يعني روحانية صلاة القداس روحانية الصلوات التقصية روحانية رفع البخور روحانية الأواشي روحانية الأجبية ينبغي أن تكون صلاته عبارة عن قوة من الأعالي تأتي في تأثيرها صلواته في البيت مع أسرته صلواته في الطريق وهو ينتقل من مكان الى اخر صلواته في الاعترافات في تقبل الاعترافات قبلها واثناءها وبعدها صلواته من اجل حل المشاكل سواء مشاكله او مشاكل الناس صلاته من اجل الكل صلاته كوكيل امين يبلغ الحالات الى الله يعني الله هو ابو الكل وده كوكيل بيوصل للاب الكبير بيوصل له طلبات اولاده هو وكيل لله ووكيل للناس وكيل للناس ياخذ طلباتهم ويكون امين في توصيلها ووكيل لله ان يعطيله تقارير مستمره وحقيقيه عن حاله الشعب وما يحتاج اليه كله بالصلاه احنا لما بنصلي في وشية الانجيل بنقول اذكر يا رب الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك اتفهن هين اي اربو مفي امرونا ان احنا نذكرهم وادونا وصيه واحنا نكون امناء لهذه الوصيه في صلواتك انت تحمل اثقال الشعب كله تحمل هذه الاثقال وتقدمها الى الله ليحملها عنك تحمل اثقال الناس واذا ثقلت عليك تلك الاحمال تذكر عباره الرب تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وأنا أريحكم في صلواتك بتذكر خطايا الناس لكي الله يغفرها بتذكر مشاكل الناس لكي الله يحلها بتذكر طلبات الناس لكي الله يستجبها الكاهن مفروض ان يقف مع الله قبل ان يقف مع الناس تكون له جلسه مع الله قبل اي خدمه وقبل اي عمل ساعات احنا كتير بنعتمد على زراعنا البشري وما بنعتمدش على الصلاه انت رايح تفتقد بيت طول ما انت ماشي تقول يا رب كن معايا في الزياره دي واعطيني نعمه وانا بتكلم مع هؤلاء الناس واعطيني الحل اللي بيطلبوه واعطيني الكلمه اللي بتناسبهم وانا ما اخشش البيت ده لوحدي انت تخش معايا عارفين قائد الجيش اللي قال لدبوره ان ما روحتيش معايا مش رايح الحرب اه انت تقول لربنا كده ان ما روحتش معايا انا مش رايح أو زي داوود وهو رايح قبل جولياط خد ربنا معاه وهو ماشي في السكة قال الحرب للرب ما دام الحرب للرب يبقى لازم اخد ربنا معايا هو بتاع سيف ورمح وانا بتاع اسم رب الجنود اخد اسم رب الجنود معايا قال له اليوم يدفعك الرب الى يدي ما قالوش اليوم انا هقتلك ابدا قال له اليوم يدفعك الرب في يدي ما انا جاي جاي وجايب ربنا معايا فتعلم ان في هناك اله لاسرائيل ازاي نبقى خدام روحيين من غير صلاه ياما في مشاكل بينساها الناس بينساها الكاهن وينسى عرضها على ربنا وينسى حلها يقول لك اعمل ايه هو انا عقلي دفتر ان كان عقلك مش دفتر خلي معاك نوتة في جيبك منين ما يجي لك حاجة اكتبها ويكون معاك دفتر ليه بنسميها مذكرة لأنها بتذكر الإنسان فإن كانت ذاكرتك لا تعي كل شيء اكتب اكتب في مذكرة وراجعها بين الحين والآخر من أجل أمانة الكاهن لهؤلاء الناس الذين لجأوا إليه امسك في ربنا وقول له لا أتركك حتى تستجيب لهم ده عمل الكاهن كشفيع في الناس عمل عجيب كشفيع في الناس شفيع في صلواته من اعجب الشفعاء في الناس اثنان اذكرهم في عجب واحد منهم موسى النبي في خروج إصحاح 32 لما الناس عبدوا العجل الذهبي وقال له ربنا قال له اتركني لأفني لأفنيهم وأعملك شعب أحسن منهم قال له أتركك طب مش تركك أتركك إزاي أتركك إزاي تفنيهم ارجع يا رب عن حموم وغضبك سيبك من الشغلانة دي اللي انت بتعملها دي انت هتضحك الناس علينا يقولوا آه، اخرجهم بمكر من ارض مصر عشان يهلكهم في البريه العجب مش فديه يعني ياما ناس بيتشفعوا مش العجب فديه العجب ان موسى يقول له اما ان تغفر لهم او تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت ده كلام مش معقول اما انك تغفر ليهم او تمحو إث- اسمي من كتابك الذي كتبته يعني ان كنت الناس دول مش هتدخلهم الملكوت انا مش عايز اخش ملكوتك ده من غيرهم كلام كلام فوق الوصف تصوروا انسان بيهدئ غضب الله دي عجيبه دي رخوه الله الطويل الاناه البطيء الغضب اللي اللي ربنا يغضب و- وموسى هو اللي بيهدي غضبه وبيقول له إما تغفر ليهم أو تمحو إث- اسمي من كتابك الذي كتبت قال له لا لا أمحو اسمك و- وأغفر له خلاص يا موسى التاني اللي قال عبارة زي ده بالظبط في رمية تسعة آية ثلاثة يقول بولس الرسول وددت لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد ده يقول له تمحو اسمي وده يقول له انا ابقى محروم من اجله عجب عجب لا يفهم الا بالايه التي تقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يبذل نفسه حتى امام الله شفيع كما ان المسيح كان حامل خطايا الشعب كله كذلك الكاهن يحمل خطايا الناس بيحملها ويقدمها الى الله لسببين او لغرضين يقدمها للمغفرة ويقدمها للتوبة والإرشاد يعني يقول له يا رب أنا بقدم لك الخطايا دي عشان تغفرها لهم وعشان أيضا تقودهم للتوبة ما يعملوهاش تاني بطلب منك الطلبين دول طلب خاص بالماضي إنك تغفر وطلب خاص للمستقبل إنك أنت تنجيهم من هذه الخطايا الكاهن الروحي يسكب نفسه امام الله كل يوم ليس فقط من اجل الشعب وانما من اجل نفسه يقول له لا تسمح يا رب ان اكون عثر امامهم لا تسمح ان يخطئوا بسببي وان سمحت واعطيتني نعمه لا تسمح ان اتعالى عليهم ولا انتفخ لا تسمح اني اتسلط على هؤلاء الناس او اكبر في عيني نفسي او اكبر امامهم وفي ارشادي لهم لا تسمح ان اكون حكيما في عيني نفسي او ان اعطيهم من ذهني انما اخذ منك ما اعطيهم اياه الكاهن رجل الصلاه يكون جادا في صلاته هقول لكم يعني ايه جاد في صلاته طب نكتفي بكده